الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك Muslim Christian Dialogue تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
هديك المايك قول الشهاده تاني واخد قصتك في البلتوك ايه ما- بالظبط من يوم ما دخلت الى الان وسبب اسلامك كل تطورات يعني يا ريت كده ويكون يعني كلام من القلب يعني اتفضل مايك
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله آه، حاج وسام أنا دخلت الغرفة ديت كان بهدف آه، دراسة الغرفة والأدب بتوع الغرفة والفكر اللي كان موجود في الغرفة ومحاولة جد- عنونة أو جدولة أسلوب والرد عليه بالمثل أو بدراسة طريقة التفكير و ب- ب- باللفظ كده في آية بتقول ونستدرجهم من حيث لا يعلمون مش مرسل ومش مش بالشكل ده أو أو مش مقصود بالشكل ده بس هو كان ال- ال- الموضوع كان دراسة عامة منها البوينت بتاعت غرفة البلدوك وخصوصا الغرفة مسلم ديالوج آه، الموقف آه، ات- أنا ما كانش عندي خلفية كبيرة بالنسبة لل- للمسيحية بس المسألة اتطورت حتة بحتة آه، المسألة مش عايزة فكر كتير أو عقل كتير مسألة بسيطة أوي أوي أوي أوي أوي ومحتاجة بني آدم بس يعني يقعد يفكر خمس دقايق مش أكتر مش محتاجة حتى الأدلة ولا المستندات ولا ولا ولا ولا ولا ولا مسألة سهلة جدا والفكر الإنساني العادي والمعتاد كان في حديث ليا مع الأستاذ وسام قد ايه مبهر قد ايه مقنع قد ايه في اسانيد بعد كده بدات أتب- اخش الغرفه بصفه يوميه وشوف ح- ناس بتتكلم كتير الاخ عبد الكريم استاذ Pharmacy Quran Lovely دكتور تيتو الناس دي كلها حتى ابو عبد الله كل الناس دي كنت بسمع حواراتها اكتر حوار كان بيشدني جدا جدا جدا بعد الاتصالات وبعد كل ده ناس المفروض انها بتفهم والمفروض انها مثقفة زي ابانوم مثلا آه، قد ايه كان بيتكسر وقد ايه كان بيفتح جبهات وقد ايه كان كل ما بيحاول يشرح حتة كان بيعري مليون حتة قد ايه كل في حته كان بيبقى فيها استفاضه وكان بيبقى فيها ناجح في عرض الفكره من غير ما يحس كان بيعري مليون حته تانية عامل زي حته مساحتها 10 متر بنغطيها بحته قماشه مساحتها متر كل ما بنغطي جزء واحد بتعري تسعه الموضوع كان خطوه بخطوه المش... اكتشفت شيء خطير وشيء ما كنتش واخد بالي منه ان الاسلام بالنسبه لي ما كانش وليد اللحظه بالعكس ما كانش وليد الكام يوم اللي فاتوا الاسلام كان معايا من فتره طويله جدا كان معايا في شغلي باساليب المنطق والفكر كان معايا من غير ما احس مع الشعراوي كان كل يوم جمعه كان معايا من غير ما احس في احاديث كتيره جدا مع اصحابي كان معايا من غير ما احس طول لو عمري 39 وكنت باعي من سن 10 يبقى طول ال 29 سنه اللي كانوا موجودين واللي كنت بقدر اسمع وافكر واحلل بيها الاسلام بالنسبه لي النهارده مش فكره عشوائيه او نزوه انا فعلا زي ما قال عفروتو من الاشخاص المترددين جدا جدا جدا جدا بس في تردد سلبي وفي تردد ايجابي التردد السلبي دايما بيشدك لورا لكن التردد الايجابي هو تردد ازاله وزن الامور اي انسان بيمتلك عقل من ال... من الحكمه او جزء من الحكمه في آية غريبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا وحلوة قوي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما معناه مش حافظ الآية بالظبط دي فعلا دي فعلا دي فعلا آه، الآية دي فيها كل اللي أنا عايز أقوله فعلا سنريهم آياتنا في الخلق وفي الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق في اللحظة اللي بيتبين فيها ده يبقى الاختيار بين حاجتين يا آه يا لأ وأعتقد إن دي اللحظة اللي بيقام فيها الحج واللي بعديها بيتحدد مصير الإنسان دوت إذا كان أهل يمين ولا أهل يسار أنا بشكر الظروف اللي خلتني واحد منكم واللي خلتني أسمعكم واللي خلتكم تكونوا سبب في تحريك شيء جوايا مش عارف الظروف هي اللي دفعتني ليكم ولا انتوا اللي دفعتوني للظروف دي بس أنا بشكركم وبقول لكم أنا متشكر على كل مجهود انتوا بذلتوه وتشكر لكل الناس اللي كلموني على الخاص أو اللي كلموني على العام اللي اللي بيدعو الدين ده بيبقى شيء جميل سواء بيدعو لأي دين لأن هو شايف إن دوت أغلى حاجة عنده أحلى حاجة عنده فبيديك ف- من أحلى حاجة عنده ومن أغلى حاجة عنده أنا بحترم ده لكن الجميل أكتر إن يكون الحاجة دي ذات قيمة وتستاهل ما تبقاش حاجة وخلاص أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى نبي الله ورسول الله والحمد لله
طيب الآن في صوت يا ليت لو أنت قافل الفتحة الخاص اقفله طيب أنا عاوز أسألك سؤال لو تكرمت يعني إيه النقطة الرئيسية اللي هي غيرت تفكيرك أو يعني زي ما يقولوا إيه القشة اللي قسمت ظهر البعير إيه ال- ال- اللي خلاك كده يعني تتهد كده العقيدة كلها تنزل تنهار العقيدة بتاعتك السابقة المسيحية المايك الكسر دوت كان على ثلاث مراحل أول مرحلة فاكرها كويس قوي كان حواري معاك شخصيا تاني كسرة دي اللي كانت جامدة جدا اتصال بينك وبين أحد القساوسة وعندي التسجيل بتاعه واحد زي بسيط عبد المسيح بسيط وفترة طويلة جدا ال- ال- الحديث ده هزني ليه الراجل دوت مفروض انه دارس لاهوت الراجل ده هاجمك في جزئية الإله المتعال واتهم الإسلام بأن إلهه متعال طيب الاتهام ده بيدل على ايه بيدل على ثلاث حاجات اول حاجة غباء المتهم اتنين عدم علم المتهم ثلاثة جهل المتهم ثلاث حاجات دول لما يكونوا متوفرين في شخص زي ده يبقى في حاجة غلط الكتب اللي انت شرحتها لي ومن ضمنها كتب شنودة موقف مكاري ومرضه مرض شنودة الناس دي بتتعرى حتة حتة انا حاسس بالظبط ان ربنا سبحانه وتعالى قعد ينفخ في مكاري ده ينفخ فيه ينفخ فيه ينفخ فيه وينشر له فيديوهات والناس تشوفه وهو بيشفي مسلمين ومسيحيين وتشوفه وتشوف كده وتشوف كده عشان في الاخر خالص يروح مديله حته تخلي كل ده في آية بتقول ولولا يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه عارف الكلمة دي الآية دي حلوة أوي أوي عارف يقصف بالحق على الباطل ليدمغه عارف الدمغة دي احنا بنستخدمها في ايه؟ في الذهب عشان تدل عليه بل نقذف بالحق على الباطل ع- عارف بندمغه عشان نقدر نميز في في الذهب في جراماته ده 18 ده 21 ده 24 فاحنا اللي عمله مكياري ده كبروا والحق يدمغه يدمغه يعني لما تبص لمكاري تلاقيه بيعمل كل ده ومدموغ في الاخر محطوط عليه ختم انت كذاب فهنا لما كان بيكبر لما كانت دايرته بتوسع ولما كان بيتشهر دي كانت التمهيد او الفصل الاول من نهاية الرواية وهي انه كذاب يعني هو في حد ذاته بقى آية هو في حد ذاته بقى آية فالناس اللي شافت الفصل الأول من الرواية ديت شافته وهو بيعلى إنما الناس اللي شافت الفصلين الأول والتاني شافته وهو بيدمغ فمهم جدا للناس إنها تشوف الفصلين ما تشوفش فصل واحد عشان تفهم الرواية صح أكتر شيء بقى هزني جدا جدا جدا جدا هو ان كل الشبهات اللي اثارت على الاسلام موجوده في المسيحيه الناس اللي طلعت الشبهات دي ما فكرتش طب هم ما فكروش في دينهم ما فكروش في كتابهم ما فكروش في اسلوب حياتهم زي ما انا كنت بفكر حتى لما جم يتخذوا اسلوب للنقد او للفكر ده ما خلاهمش يفكروا حتى الغباء متوفر في العمل لما يقولوا شبهة السيدة عائشة رضي الله عنها وهم عندهم مريم متجوزة في نفس السن مزعلهم قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز تسعه بظروف معينة بأشكال معينة تحت بند معين وهو في أنبياء في الكتاب مش عايز أقول المقدس أنبياء في الكتاب اتجوزوا مية واللي اتجوز ألف واللي اتجوز ثلاثة واللي اتجوز أربعة واللي اتجوز عشرة اشمعنى حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط كل شبهة وجهوها للإسلام هي موجوده طب قول كلمة مش عندك قول حاجة انت ما بتؤمنش بيها وفي حاجة غريبة قوي قوي قوي قوي قوي قوي الكتاب المقدس او اللي كان مقدس في حاجة غريبة زي ما يكون قاصد عن قصد جدا جدا جدا انه يشوه كل انسان يمسك كل واحد يشوهه واللي مفيش حاجه بتشوهه يشوهه هو النبي ده دبع بنتينه النبي ده زنى النبي ده سرق النبي ده خد البركه النبي ده عمل وسوى النبي ده عمل وسوى مفيش فيهم نبي ما عملش حاجه وحشه لدرجه ان بيقولوا ان القديسين لا يخطئوا في اليوم سبع مرات كل ده عشان في الآخر توصلني لنتيجة أنه من لا خطيئة له وليس أحد بار كل ده عشان أجمل في المسيح طب وإيه العيب في المسيح إن يكون في إنسان تاني جنبيه كويس أنت حتى كده خدت القدوة ما بقاش في قدوة إذا كان القدوة المسيح فالمسيح فيه لاهوت وناسوت طبقا لكلامه لو انت سحبت يسوع المسيح يبقى مفيش حد كويس دي بطيخ الدنيا كلها خربانه خربانه خربانه مفيش واحد عدل مفيش واحد في الكتاب المقدس عدل بس فاسف جدا مش قادر اتكلم ومش قادر اعبر ومش عارف دماغي مش مش مركز انا اسف جدا استاذ اسامه اتفضل معاك اسمع يا استاذ ميسي اسمع معلش استحمل شويه لان ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى يكون اسلامك سبب في اسلام ناس واللي انت بتعمله الان ده اول شيء بتعمله في المسيح الاسلام الان ان هو دعوه الى الاسلام في نقطه مهمه جدا جدا انا رساله ابلغها للروافض للروافض لو حد رافضي في الغرفه الاستاذ ميسي لسه اسلم الان ويقول سيده عائشه رضي الله عنها سامعين الروافض سامعين يا روافض سامعين يا روافض وانتوا بتقولوا انتوا مسلمين وبتسبوا زوجة النبي وبتخوضوا في عرض النبي عليه افضل الصلاة والسلام واحد لسه اسلم الان سيبوا له ايه سبحان الله طيب انا عاوز بس حضرتك الكلام اللي مهم انت قلت اربع نقاط رئيسيه مهمه جدا في اسلامك فدي مهمه جدا اولا اتكلمت على الفار بسيط او القمص عبد المسيح بسيط وبعدين اتكلمت على آه، شنودة البابا شنودة وبعدين اتكلمت على آه، مكاري يونان أو مجاري يونان انت حضرتك تفضلت وقلت في آه، عاوزين ناخد جزئية جزئية لو سمحت دي مهمة جدا جدا وبعدين الاتصالات وبعدين الاتصالات الجزء الأول آه، آه، المناظرة مع عبد المسيح بسيط حضرتك انت قلت بتتكلم على موضوع الإله المتعالي هي طبعا آه، العملية مش كده بس والمناظرة أكيد أنت سمعتها أو سمعت أجزاء منها لأن شغلناها كتير هنا في الغرفة آه، آه، آه، بسيط أستاذ الدفاع اللاهوتي غلط كتير حتى قال نصوص غلط يعني آه، آه، حصل له ارتباك ما بين آه، إنجيل يوحنا 5 17 18 وإنجيل يوحنا إصحاح 10 والتسجيل موجود والمناظرة موجودة والنصارى يسمعوا طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت غريبة آه نعم خلط ما بين النصوص موضوع المتعالي ده المتعالي ما يكون أستاذ لاهوت مش عارف ان الاله متعالي ويركز على الموضوع ده يمكن ثلاث اربع مرات يقول الهنا عالي مش متعالي طبعا هو يقصد على الاسلام اله الاسلام متعالي فهو ما مش عارف كتابه انا جبت له نصين وفي نص تاني قوي جدا آه، في الموضوع ده اللي هو في عندك مزمور 46 10 يقول كفوا واعلموا ان ال... اني لا متاسف اه صح اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض تخيل راجل استاذ لاهوت دفاعي بيدرس اللاهوت الدفاع الكليه الامريكيه ولا يعلم ان الهه متعالى فيا ريت حضرتك الاول النقطه الاول نتكلم بس الان فقط عن آه، مناظره بسيط وتاثيرها فيك وتاثيرها في المسيحيين وبعد كده حضرتك آه، تديني المايك بعد ما اخلص الجزئيه دي ننتقل الى السؤال اللي بعده لو تكرمت يعني وفي نقطه تانية بدون ما تقول يعني إيه، يعني طبعا احنا مش عاوزين معلومات شخصيه عنك يعني حضرتك بتقول آه، انت متخصص في المنطق او الفلسفه او علم النفس هل انت استاذ جامعي هل انت معيد يعني ايه بالظبط يعني بدون اللي يعني مش عاوزين طبعا انت في كليه ايه ولا ده يعني عاوزين يعني كلام عام يعني اتفضل المايك معاك لان انت كررت الموضوع ده كتير جدا يعني اتفضل ال- النص دوت فعلا هو كان يعني ك- كان فيه لما هو كان في المناظرة المفروض انت واحد داخل مناظرة فالمفروض ان انت فاهم وعارف فما ت- ما تعملش بالشكل ده بس هو ما جابش جديد هو بينتهج نفس منهج كل اللي بيعملوا الشبهات زي ما وضحت لحضرتك قبل كده ان هم بيجيبوا حاجه موجوده عندهم هم اقروها سواء بقى بعلم او بجهل كانت من الحاجات الصغيره برضو الفتافيت اللي في السكه اللي كسرت حاجات كتيره جدا مقالات وكتب وحاجات زي ما زي مايكل هارت مثلا مايكل هارت في كتابه الخالدون بقى عمل حاجه غريبه جدا حط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمره واحد وحط المسيح نمره ثلاثه وحط بولس الرسول اعتقد
استاذ منسي معلش لا انت بس خليك بس انتظر في النقطه دي شيل النقطه من عليه انتظر في النقطه دي طيب بالنسبه لموضوع شنوده يعني انت ذكرت شنوده يا ريت بس ت- بعد تفاصيل اكتر في موضوع شنوده اتفضل مايك معاك شنودة كان ليه مقالات غريبة جدا جدا جدا المقالات شكلها توجيهي لكن في ح- في ح- في حاويتها مصايب سودة يعني كان في مقالة أنا كنت قاريها له في الجورنال بتقول أن هناك إشكالية في الكتاب المقدس ولا سبيل لحل إشكالية الكتاب المقدس إلا أن يكون لله ل- ل- ل- للرب طبيعة مختلفة مش ح- مش حافظ المعنى بالظبط إيه بس هو اختلاف الطبيعة الإلهية أو أو أو أو هو عمل لها حل كده يعني كان في حاجة عنده عاملة مشكلة و- و- وغير السكة خالص عن منهج الكنس اللي كان موجود وعن الدنيا اللي كانت موجودة خالص مش عارف غير الطريق تاني خالص حاجة تانية خالص ده دول كان في مرة كانوا عاملين له شريط اسمه فكاهة آه، البابا شنودة كان بيقعد يهرج فيه ففي واحد في- صعيدي في, في, في, ال- في الاجتماع بيقول له أبونا شنودة أنت جاموس في الكتاب المقدس قال له أيوة يا ابني بس العجول اللي تفهم ل- ل- قد إيه كده الموضوع تهريج وهزار وعامل شريط كامل في الإفيهات الجميلة بتاعته اللي هو بيشوفها مع الناس وبيعملها ال- المقالة اللي كانت في الجورنال دي دي- لما تقراها و- وتشوف اللي هو اللي هو كات- اللي هو كاتبه او اللي هو قايله نفسه اللي هو الاختلاف اختلاف الطبيعه المساله في الحتت دي عامله زي الزيبق يعني ممكن النهارده يعمل لك مقاله بكره يعمل لك مقاله ثانيه والثالثه مقاله ثالثه وتقعد معاه يقول لك دي ملهاش دعوه بدي بس دي ليها صله بدي ودي تبقى اخت دي ودي تبقى في دي مفيش الناس دي علي زيبق الناس دي ما بتتمسكش الناس دي عاملين اشبه كان في منطق ناس في الفلسفة في الفلسفة, في الفلسفة اسمهم السوفسطائيين السوفسطائيين دول كانوا قوم بت- بيؤجروا بفلوس يروحوا يهجوا إنسان لو الإنسان ده قدر يدفع لهم فلوس أكتر يروحوا رايحين للي اداهم الفلوس ويهجوه وفي الحالتين بيهجوا ده وبيهجوا ده وبيشكروا في ده وبيشكروا في ده بنفس المنطق وبنفس الأسلوب فأعتقد أن ده كان ليه تأثير كبير جدا على الفكر المسيحي السفسطائية إقناع الشيء وضده وتبييع الأشياء والأشياء ملهاش تعبير نص قرآني رهيب الضالين ولا الضالين فعلا فعلا فعلا الكلمة دي الكام حرف دول هم خلاصة كل شيء ولن تستطيع في حوار ان انت تخرج منهم بشيء وهم اساسا مش فاهمين شيء وكل الموضوع ماشي كده يعني ايه آه، زي ما قلت لك ان كان في الميتنج او كان في, ال- في, ال- في الاجتماع اللي كان موجود كان بالبلدي كده يا جماعه رقعوا لنا المسائل دي يعني ايه يعني يعني يعني شوفوا المسائل دي مبهوقه مننا تتضايق ازاي اللي يعرف يرفي يرفي واللي يعرف يرقع يرقع واللي يعرف يظبط يظبط ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- القربة مش ماشية القربة مش مظبوطة ظبطوا لنا الدنيا اللي عنده حاجة يقولها يقولها اللي عنده منهج جديد يتكلم بيه يتكلم بيه اللي عنده فكرة نشوفها نطبقها احنا معاه فتخيل لما ناس المفروض يقولوا حاجة زي كده ده- ده- ده- دي دي- دي مصيبة سودة يعني احنا خارجين بنتكلم روحنا ناس بتحاول تفكر لهم في منهج او تحاول تفكر لهم في اسلوب او بتاع بس احنا خارجين فعلا بنتكلم في روحنا يعني انا اعتقد ان ال 46 واحد اللي كانوا قاعدين مش مش عارفين يعملوا حاجه حتى لو كان في مخيلتهم انهم يعملوا حاجه او يقولوا حاجه انما خارجين متمخمضين مش عارف- ازاي الناس دي بتتكلم كده وازاي الناس دي وصلت للحاله دي ازاي ازاي الناس دي عايزه عايزه عايزه عايزه عايزه عايزه تظبط المسائل دي يبقى الناس دي في حاجه مش مظبوطه الناس دي غير مؤهله انكواليفايد الناس دي مش متظبطه الناس دي في حاجه مش مظبوطه معاهم الناس دي مش عمليين شغلهم مش عارفين يمشوا شغلهم الناس دي واقعين في حاجه الناس دي في حاجه في حاجه غلط في حاجه مش مظبوطه اتفضل احكي الله عليك
السلام عليكم في صوت يا اخوه في صوت طيب النقطه الثالثه حضرتك بالنسبه لموضوع مكاري يونان انت اتكلمت على كذبه في موضوع المعجزات وبتاع يا ريت توص وهل سمعت آه، اتصال ليا مع مكاري يونان او حتى تسجيل من اتصالات وبعدين بعد كده خلي ال- الاتصالات في الاخر يعني اتفضل مايك معاك كاري ولاد ده انا اول ما شفته على طول يعني في دلائل كده في دلائل الواحد الواحد ليه بصيره برضه يعني تحس ان انت مش مش في حاجه مش متظبطه الفيلم والافلام بتاع الموضوع دوت والكلام ده مش متظبط وبعدين شكله وهيئته مش شكل واحد آه، ملتزم بشعائر الدين يعني انت عارف الصيام عندنا كتير 255 يوم و50 يوم قطاعي ومش عارف ايه يعني حوارات كده كتيره و... يعني السنه كلها مصفصفه في ال 365 كلهم ممكن تقعد مثلا 60 يوم ولا حاجه ممكن اقل من كده كمان فالمسائل مش متظبطه فالراجل ده المفروض انه يكون فيه اضعف الايمان انه يكون ملتزم يعني ملتزم ايه؟ ده لو صاب اسبوع هينزل نص وزنه فما ينفعش ما ينفعش البني ادم اللي أنا شايفه مخدوده وشكله وبكرشه ده يعني يبقى دوت ملتزم لان من شروط تحقيق المعجزات طبقا لوصايا المسيح انه يكون في قلبه ذره ايمان واعتقد ان الايمان مرتبط بالالتزام ولا يستحيل اكون مؤ- مؤمن وفلاتي مثلا او مؤمن وما بصومش مثلا ده انا بالعكس ده انا مؤمن بقى لدرجه اني بفعل المعجزات فيعني دي درجه من درجات الايمان انا عندي مراتي كانت بتق... كانت بت- بتصوم صيام الثلاث ايام بتاع آه، سيدنا يونس لدرجه ان كان بعد ثلاث ايام لما تيجي تاكل او تشرب وبتاع كان ممكن اطلب لها الدكتور تجي لها غيبوبه اقعد ارقط لها شويه ميه الاول وبعدين شويه عصير وبعدين كده وبعدين تفضل ها وتاكل لقمه صغيره وبعدين ها وتفضل تقوم وتتكلم وبعدين تبدا تعمل اللي بتعمله ده فدي إنسانة عادية خالص ملتزمة فما بالك بالتاني اللي المفروض راجل بقى يعني وصل من مرحلة بيعمل معجزات راجل بتاع معجزات يعني موضوع تاني خالص قصة تانية خالص فيعني ما ينفعش ده ما يركبش على ده ده واحد اتنين ال- ال- ال- ال- القصة أو المواجهة اللي كانت بينك وبينه واتكلموا ومش عارف إيه وبتاع بس أنت كان في الحديث اللي سمعته أنا ما كانش معاه هو الحديث اللي سمعته كنت انت بتكلم واحد بتقول له مش عارف كان مين بالظبط فبتقول له انا عندي واحد عيان وعايزين نشفيه ونشوف له حاجه من المعجزات وبتاع فقال لك روح لابونا مكاري هو بيعمل الحاجات دي وبيشفي المسلمين قلت له لا هو مش مسلم هو مسيحي يعني فقال لك مين فبتقول فبتقول له شنوده قال لك هو شنوده بيفعل بالظبط انا فاكر الحديث بالظبط قال لك شنودة بيفعل في اليوم ما ي- ما لا يفعله الشباب فبيقوم بمجهود ما بيقدرش يقوم بيه الا لسه هو مساله مساله سن يعني مساله مساله سن وهو كده قلت لك قلت له قلت لك لا ده هو عنده الحساب الدائري عفوا ده هو عنده الحساب الدائري وبتعالج في امريكا فانت ممكن تشوف الموضوع دوت و- ويشفيه فقال لك انه برضه بنفس اسلوب الزي بقى هرب بس باسلوب لائق شويه قال لك هو ب- ب- ب- بيفضل الايمان على الشفاء طب يا ابني لو هو بيفضل الايمان على الشفاء هو رايح امريكا ليه؟ ولا هو الايمان يبقى مع مكاري والشفاء يبقى مع امريكا فالمساله بقى مفروغ منها يعني ما ربنا سبحانه وتعالى ب- يعني ما- ما- يعني واضحه المساله واضحه يمكن ربنا كان بينفخ فيه وينفخ فيه وينفخ فيه عشان يفرقعه صح زي البالونه بالظبط لو كانت ما فيهاش هواء مش هتفرقع لما هي تتنفخ تتنفخ تتنفخ تتنفخ عشان تفرقع في وشهم كلهم وتبقى حجه عليهم يعني اتفضل يا فندم معاك المايك السلام عليكم ورحمة الله موضوع الاتصالات كان نقطة تحول أكيد وأنا قلت لك حاول اقعد اسمع الاتصالات وشوف رد الفعل قول لي بقى موضوع الاتصالات ترتب يعني شوية تفصيل شوية في موضوع الاتصالات وهل كان بالنسبة لك اتشك صدمة يعني علم أكبر علماء الكنيسة بنتصل بكل علمائهم وأنت شايف الردود اتفضل والله الصلاة ده طبعا كان مهم جدا كانت بتبقى حفلة بالنسبة لي من الساعة 10 للساعة 11 12 واحدة لدرجة إن أنت شخصيا كنت تقريبا في مرة عملت لي انفيت وكنت شغ- قاعد عمال أخش مش عارف أخش فجبت لي بدعوة دخلتني الغرفة وكان في ساعتها حديث بينك وبين وبين قصة برضه المشكلة في حاجة بقى الاتصالات كان ليها ال- ال- المفعول السحر بالنسبة لي دي دي مهمة قوي لأن أنا طلبت منك طلب أنت ما خدتش بالك منه أو خدت بالك منه ما أعرفش أنا قلت لك أنا عايز عندي شوية أسئلة وعايز أسألها لك وعايزك تجاوبها لي بعباءة الشيخ ومرة بعباءة القصر فقلت لي مش هينفع لأن أنا ما ينفعش أمثل الدور دوت لكن أنت بص في الاتصالات وهتلاقي اللي أنت عايزه وفعلا لما بصيت في الاتصالات لقيت مرادي يعني لقيت اللي أنت كان المفروض تديهولي او اللي انت كنت عايز تقوله لي ولقيت اكتر منه كمان لان في الاتصالات كانت الاتصالات بتتربح بين ثلاث اشياء مهمه جدا اول شيء ان واحد بيجاوب بمنتهى اللباقه وكان مثله مثل ابنوب مثلا اللي كان بيعري كل حته بيغطي حته يعري عشرة المثال التاني وهو كان واحد مش فاهم اي حاجه ودي كانت بتبقى مصيبه سوداء المثال التالت اللي بيقول لك انا عندي تعليمات اني ما ردش عليك عندي تعليمات اللي ما ردش عليك للدرجة دي انت بقيت نافت والدرجة دي انت بقيت بيتقال عليك تعليمات انت عارف عشان يتقال عليك تعليمات ده يبقى تأثيرك وصل لحد فين ووجودك وصل لحد فين وبدأت تتشكل ايه والحديث اللي انت دايما بتطلعه اللي هو بتاع موسى آه، قصة الشباب أسقف الشباب ده كمان ده مصيبة سوداء اللي هو كان بيقول إذا كان السؤال استفزازيا بردش أما إذا كان السؤال استفساريا فأرد أما إذا بدأ السؤال استفساريا وانقلب استفزازيا بردش يعني ده راجل يعني وهو ده الأسلوب اللي كان موجود من زمان الناس دي لو ما كانش عندها ناس تقول أي حاجة في أي وقت و... و... وفي أي أسلوب ما كانوش عملوا أبشع الحاجات اللي كانت موجودة في- على مستوى التاريخ زي صكوك الغفران وزي الحاجات دي الناس اللي طلعت صكوك الغفران دي وطلعت كل الحاجات دي الناس اللي كانت بتتعامل معاها دي فين يعني ازاي قدرت تحوز القبول عند عامة المسيحيين في الفكر ده ازاي قدرت تقنعهم بيه طب يقنعوها يقنعوا- يقنعوهم بال- بال- بال- بالاله يقنعوهم بال- بال- بال- بال- بالثلاثيه يقنعوهم بده يقنعوهم بده يقنعوهم بده طب اقنعوهم ازاي بال- ده ده ممكن يقنعوهم بحاجات اقرب من كده واعجب من كده طب كان سندهم ايه في الكتاب المقدس في الموضوع ده طب الناس دي لما عملت كده ليه ما طلعتش ناس في وشهم تقولوا لا ليه استنوا لما يتهدوا برضه فكريا زي ما قاموا فكريا الناس دي فعلا اللي بيهدهم الفكر هما مش خايفين لا من سلاح ولا من ولا من ولا من ولا من ولا من هما عاملين حساب كل ده انما الشيء الوحيد اللي محيرهم واللي واللي بيشتت جمعهم فعلا هو الف- الفكر هما خايفين من الفكر خايفين اساسا ان اتباعهم يفكروا لان لو اتباعهم فكروا مفيش حدش هيتبعهم وكل اللي بيتبعهم اصحاب هوى يعني ايه عامل ايه زي ال- إيه المسيحيه عامله تخفيضات فعلا هي بالظبط عامله تخفيضات إيه، يسوع بيحبك ومات عشانك بس خلاص الموضوع انتهى انت جنة كان في واحد صاحبي بره عمل موقف غريب قوي قدامي عمري ما هنساه عمري ما هنساه كان في مجموعه هو شغال في مكتبه ففي مجموعه اقلام قدامه فطلبت منه رقم تليفون فراح جايب قلم من التليفون وراح ماسك القلم وراح كاتب رقم التليفون فبقول له ليه كده؟ يعني انت انت راجل صاحب مكتبه ما يبقاش عندك قلم تكتب بيه، ليه تاخد بالقلم ده؟ انا ليه اخد قلمي اشتري منك قلم انت كتبت بيه قبل كده؟ انت هتتحاسب على الكلام ده. فرد بمنتهى اللباقه قال لي انا مش هتحاسب على حاجه، انا يسوع شال خطايا خطاياي. غفر لي خطاياي، مش هتحاسب على حاجه، يعني إيه مش هتحاسب على حاجه. يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ازاي تاخد القلم مش من حقك قال احنا هنتوبخ بس ما يليق وما لا يليق قلت له ده فكر مش سليم ده منطق مش سليم قال لي انت لما يبقى عندك ابن هتوبخه ولا بتقتله ولا بتعذبه قلت له ده قياس خاطئ على طول ده قياس خاطئ المسألة هنا مش مسألة ابن مسألة مسألة حقوق يعني ايه واحد يجي يغتصب واحده و... ويبهدل بيها الدنيا ويمثل بيها وبتاع والواحده دي تخصني انا وتيجي تقول له المسيح غفر عشانك روح اعترف يعني ايه؟ طب ماشي دي حقوق في حقوق المجتمع وفي حقوق الشخص وفي حقوق العباد انا ليا حقوق مين يديها لي؟ يسوع بيحبك ومات على الصليب عشانك وهو اللي هيديك اللي انت عايزه وانت في الاخر هتبقى ملاك هايم في السماء و... ومفيش اي حاجه والدنيا يعني يسمع الكلام ده وبتاع تبقى سايق عربيتك مثلا وماشي ومش عارف ايه وهتعمل حادثه فتروح مجلي منه يمين مجلي منه شمال اه ما انا برقص فوق دماغك ابو سفير عمل مش عارف ايه طب يا عم انت لما بنرقص جنبي و- وابو سفير فوق دماغي والكلام ده كله ماشي انا معاك طيب طب ما في واحد كافر واحد مسلم واحد من اللي انت بتعمله في اي حاجه برضه عمل نفس الموضوع كنت انا تاني يوم جنب واحد وبتاع ونفس الموضوع برضه واحده معديه راح مفاديها واحد كان يخبطه من جنب راح مفاديه طب ده فين بقى مش فين ولا فين بني مرقص ولا فين ولا فين ولا فين ولا فين اللي انت كنت بتقول لي عليهم ما هو زي زيه بالظبط ايه الفرق؟ لا اصل انت اليومين دول انت مش مظبوط انت روح القدوس مش جواك يعني ايه روح القدوس مش جواك وهكذا وهكذا وهكذا ف- ف- فبقول لحضرتك الاتصالات كانت اتصالات كانت آه، آه، اعتقد انها آه، كانت فاصل بين الابيض والاسود الاتصالات حاجه آه، بتتمتع بحاجه غريبه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا آه، هي المواجهه والمواجهه دي مش موجوده في اي حاجه عشان تبقى عارف وهم بيهربوا من المواجهه دي وهم اللي مجننهم ان إن في مواجهه هم مش عايزين مواجهه يعني عايزين دايما الحرب تبقى برضو هقول لك الإسلام هقول لك الإسلام قال وإن يقاتلوكم ه- فاكر كويس قوي ال- ال- الكلمة دي لأنها كانت كانت كانت بتناقش جزئية مهمة قوي وإن وإن يقاتلوكم يقاتلوكم من وراء جدر أو من وراء آه، مش فاكر ما معناه من وراء جدر من وراء فعلا مفيش مواجهة وجها لوجه عمر ما هيكون في مواجهة لوجه لوجه لأن ده مش مبدأهم وده مش أسلوبهم دايما أسلوبهم إنه ي- ي- يضربك إن- وهو مستخبي يبيع التي خصأة التي قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سبحان الله سبحان الله اقرا الآية دي تاني يقاتلونكم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة تكتلات زي ما بيحصل وزي الزلمة بيقول، أو في من وراء جدر عمره ما هيقتلك وجها لوجه على طول بياخد- ممكن ي- يسلط عليك واحد من, من نفس رداءتك بأسهم بينهم شديد فعلا قد ايه عن- قد ايه منظمين قد ايه مهندمين قد ايه بيصرفوا قد ايه آه، بيدوروا على كل جديد إيه نعم تحسبهم جميعا فعلا يعني انت تقعد بينهم وبين بعضهم آه، بيخططوا وبيعملوا لكن هم فعلا وقلوبهم شتى فعلا وقلوبهم شتى يعني كل لفظ من ده دستور دستور وقلوبهم شتى فعلا قلوبهم شتى يعني يستحيل اقول لك واحد يعني احنا لو قضى على الاسلام او الاسلام آه، آه، انتهى هتلاقي الكاثوليك مع الارثوذكس مع البروتستانت بيعملوا بعض اللي ما بيتعملش اللي عمره ما اتعمل اساسا بين المسلمين والمسيحيين وقلوبهم شتى فعلا ذلك يعني بانهم قوم لا يعقلون هم فعلا لا يعقلون هم فعلا لا يعقلون دي حقيقة لأنهم لو كانوا يعقلون ما كانوش جابوا الشبهات دي ما كانوش فكروا بالأسلوب ده ما كانوش حكموا الإسلام بالشكل ده الإسلام كان ممكن يتهاجم بأساليب أكتر فعالية من كده إنما هم اختيارهم للأساليب دي ده حتى ده اختيارهم في أساليبهم وفي محاربتهم للقرآن ده جهل منهم فعلا لا يعقلون سبحان الله الآية دي الآية دي كل حرف فيها آية لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرون محصنة في قرى محصنة فعلا أو من وراء جدر صح بأسهم بينهم شديد تمام تحسبهم جميعا فعلا وقلوبهم شتى دي حقيقة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون خير مين اللي كاتب ده مين اللي وصفهم الوصف الدقيق ده ده فعلا ده كتاب ده ربنا اللي بيقول مش حد تاني ده ده فعلا ده فعلا انت تعرف ان في تقارير ان زكريا زكريا مرقص والكلام دوت وبتاع دوت عمل اصلاحات في في الدين الاسلامي ما عملهاش فيها ما عملهاش شيخ الشعراوي الافكت بتاعه او تاثيره فيها اكتر اكتر من الشيخ الشعراوي ازاي تناقض دوت ما- لو تمسك الورق وتمسك التحاليل تلاقي الموضوع كده مسك مسك ناس كتيره جدا ما كانتش مهتمه بالاسلام مسلمين خلاهم رجعوا للاسلام ويدوروا ويبصوا ويشوفوا خلى المسيحيين يبدأوا يبصوا ويبقى لهم صوت يبدأوا يناقشوا ويجيبوا عايزين يعملوا زيه ويبدأوا يشدوا القرآن يبدأوا يدرسوا يبدأوا يقروا يبدأوا يشوفوا يبدأوا يشوفوا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون نفس الطريق ونفس الأسلوب أفاق أفاق أفاق طب أفاق لسبب واحد لأنه بيشتم ودي كفاية عليه لما لسانه يغلط ويشتم فنستدرجهم من حيث لا يعلمون لما لسانه يغلط ويشتم اعلان صريح بانه غير مسيحي وغير مسيحي يبقى هو ايه وبيشتم في الاسلام على ايده خانه ايه تاني يحطها فيه غير انه يهودي او غير انه مأجور اي واحد مسيحي يشتم خلاص معروف هو ايه والانجيل اتكلم عنه وقال ايه ده طبقا للإنجيل يسوع المسيح طلب الرحمة والرأفة والمغفرة للي طلبوه لكن اللي يشتم ما طلبلوش ده ده حرمه من الأبدية حرمه من الملكوت إذا كانت دي تعاليمك وأنت بتؤمن بده وأنت ما بتنفذهاش يبقى أنت لا شيء يا أبتاه اغفر لهم مظبوط الناس اللي بيسلبوه اللي واقفين بي- بي- بي- بيتريقوا عليه وبيغمزوه وبيعملوه وبيقطعوه طبقا للكتب وطبقا لل- لايا كان بقى او ايا اللي عملوه او اي كتب يا ابتي اغفر لهم طب ازاي اغفر لدول وما تغفرش اللي بيشتم هل اللي بيشتم ده اه للدرجه دي هو عمل كده طب انت لو قابلت بده كمسيحي وبتشتم يبقى انت ايه انت ولا حاجه اذا كنت انت مش ملتزم بدينك يبقى بتدافع عن ايه لان كده يفقع انت كده اعلان الشتمون لا يدخلون الملكوت دي حقيقه ده تحطها باندة كده وإعلان لكل الغرف ال- اللي بتدعي انها غرف مسيحيه من الباب تتقفل اكس بتتقفل هو يقول لك احنا بنشتم احنا ما بنشتمكش انت يا مسلم احنا بنشتم ال- نبي رسول الاسلام وبنشتم مش عارف مين وبنشتم مش عارف مين ما هو المفروض انت لما بتشتم بتشتم اعدائك وانت بتشتم اللي بيحبوك لو فرضنا ان الاسلام عدوك وان نبي الاسلام عدوك المفروض ان هو عدوك المفروض ان انت حتى في صلاتك بتقول ايه كما نغفر نحن المسيئين الينا ده لو افترضت ان هم مسيئين فدي يافطه يافطه تحطها على صدر واحد زي مكاري زي اسف الافاق زكريا مرقص او واحده يافطه تحطها على كل غرفه اسلاميه تقعد تكتب فوق زوجة الرسول ولا تكتب مش عارف ايه ولا تكتب مش عارف ايه انت راجل بتناقش اديان تقعد تتكلم كلام فارغ زي ده ليه هو هل الديانة هتنهدم باللي انت بتقوله ده؟ ده ده بيعبر عنك انت وكل اناء ينضح بما فيه. انت اناءك ايه؟ انا جاي بدي دلوي في في اناءك، انت اناءك ايه؟ بفتح الغرفة كده شايف الاناء بتاعك اللي انت فيه. زبالة وكلك زبالة. يبقى هتكلم معاك في ايه؟ عمال تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم ما انت كده انت كده عارف الحقيقه ما انت لو تمتلك منهج واسلوب وفكر كنت بشتري بيه لكن انت شايف ان المنهج والاسلوب والفكر مش هيوصلك لحاجه يبقى ايه اللي حيلتك؟ الشتيمه طب الشتيمه ده منهج الضعيف ده مش منهج الضعيف بس ده منهج الضعيف وغير الملتزم فانت تفعل ما لا يليق هل انت كده بتكرس؟ هل انت كده بتدعو؟ بتدعو لايه؟ انت ما بتدعوش لحاجه خالص خالص انت بتدعو للعكس فهي دي ببساطه ال- ال- ال- وبعدين بقى في بقى قشور بقى يعني عارف بقى انت بتقولي قش القشه القدر ده 40 لا ده في حجره صغيره كده عملت تلال حجره صغيره كده صغيره صغيره صغيره كتب كتيره ومقالات كتيره مايكل هارت مثلا في ترتيبه زي ما قلت لك مايكل هارت قايل كلمه عن بولس الرسول في اخر الكتاب دي لو قريتها لو اي مسيحي قراها هيفكر في ديانته بدل المره 20 مره بيقارن بين المسيح لما حطه في المرتبه الثالثه وبين بولس اللي حطه في المرتبه العاشره او حاجه اعتقد مش عارف بالظبط كام بس حاجه متاخره قوي بيقول لولا انني لولا انني اعلم مكانه المسيح لوضعت بولس قبل المسيح لان بولس اشد تاثير في المسيحيه اكثر من المسيح في حد يقول كده انا اعتقد ان بولس دوت يهودي حاول يهد المسيحيه ما عرفش هدها من جوه زي اللي بيهد حاجه من بره ما عرفش يهدها فراح داخل من جوه راح واخدهم كلهم وماشي بيهم شمال هي لا المسيحيه رايحه يمين حاول يحاول يبوظها حاول يجي حته ما عرفش يهدها لقاهم بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا فقعد في نفسه في لحظه من اللحظات كده وبتاع قال طب انا اعمل ايه اهد الناس دي ازاي هدهم فكريا من جوه وخدهم ووديهم شمال اللي يقول وما لا يؤخذ بالعصا يؤخذ بغير العصا هو فعلا عمل كده ما قدرش يهدهم من بره راح جاي فقط بصوا بقى انا حلمت وقمت وشفت وانا دلوقتي بقى هقول لكم اللي يتعمل ايه والدنيا خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد 37 13 منهم بولس غير اثنين اساسا مش موجودين مش معروفين دول اذا كانوا بتوع بولس ولا مش بتوع بولس وبعد كده اللي يقعد يقول انا مش عارف ايه وان مرقص مصلح لل- صالح للخدمه وان بطرس صالح لل- حاجات ايه ده ايه ده ايه ده ودوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد الوسط تلاقي تحس ان الانجيل كله من تاليف بولس اكتر من 80% كلهم تاليف بولس لو شلت بولس من المسيحيه مش هتلاقي مسيحيه هتلاقيها اسلام وتحس انها سيمتريه ماشيه واحده كده تحس انها سيمفونيه واحده يعني شيل بولس من الانجيل هيبقى 15% في الانجيل وشوف بقى المسيحية اليهودية مع المسيحية مع الإسلام تحس إنها سيمفونية واحدة مفيش شاذ مفيش شواذ في النص مفيش شذوذ ماشية مع بعضها سيمترية واحدة ما فيهاش ما- ما ما فيهاش فروق وما فيهاش وما فيهاش فراغات في النص لكن تحس لما تحط بولس تحس انها خدها وداها حته تانية خالص في على على الويكيبيديا برضو قريت كذا مقالة كانت موجودة فيها موضوع يهوذا يهوذا دوت سبب مشكلة قصة يهوذا دي سببت مشكلة كبيرة جدا مع ملك اسمه قسطنطين وبرضه كان في لويس لويس لويس التاسع عشر او السادس عشر او بتاع وقسطنطين ده قعد حاول هيلاقي اشكاليه للموضوع دوت وحاول يوفق الموضوع قد كده الموضوع مش قادر يتوفق قد كده الموضوع مش قادر يتظبط قد كده سبب انتشار العلمانيه في اوروبا كلها وانهيار الكنائس دي كلها برضه كانت التضاربات الكتيره اللي كانت موجوده في الكتاب المقدس من ضمنها يهوذا ويهوذا كانت ليها الموضوع الكبير كان موضوع المريمين ومريم برضه كان ليها عامل كبير قوي التضارب ما هو يا اما بيملي بالروح القدس يبقى المفروض انه بيملي طبقا لما الروح القدس يبقى الروح القدس بيصحح له اخطاء يا اما هو بيملي زي ما هو عايزه كده مش هيبقى كتاب مقدس فيا اما كده يا اما كده ف- ف- ف- فالمساله المساله ضايعه لا هي نافعه كده ولا هي نافعه نافعه كده ليه اوروبا كلها اتجهت للعلمانيه ليه اوروبا كلها سايبه المسيحيه ليه ليه ليه ليه آه، بيل ديكس لما راح آه، بريطانيا اتقابل مقابله زي الزفت ومش عايزين يقابلوه ومش عايزين يعملوه وال- والناس بتهاجمه الناس مش مقتنعه بالكلام الكلام مش مقنع مش الكنيسه المسيحيه الارثوذكسيه بر- في مصر بس اللي بتواجه مشاكل ده بره بيتقطعوا بيتقطعوا محدش بدأ يحترمهم محدش بدأ يثق فيهم الشذوذ الجنسي عندهم بدأ أكتر من بره الدنيا ب- مش متظبطة ال- الكلب مكيالين في كل حاجة عدم الاعتذار وعن الكلام الكلام ده يطلع برضو برضو على نفس عندنا موضوع الشذوذ الجنسي اللي يمسح على س- رجلين الستات وشنو ده يقول يسوع ما مسحش ستات ده مسح التلاميذ بس ازاي يعمل حاجة زي كده طب وانت كنت فين لما عمل حاجة زي كده ولما يعمل حاجة زي كده يعملها لنفسه وبعد كده ستات تروح تشتكي تقول انه كان في تحرش جنسي وان ايديهم كانت بتطول طب اذا كان الناس دي هي اللي عاملة كده امال مين اللي كويس في الدنيا مين اللي مين مين اللي الواحد يديله ظهره النهارده بقى يخش واحد حرامي بيتك ممكن تقابله لكن لو دخل قصة ما تقابلوش ما تقابلوش وبيخشوا بيوتنا وبيعملوا وبيتعرفوا علينا وبيتابعونا وعارفين عارفيننا بالاسم وعارفيننا بال... بال... بال... بال... بالمهنه وعارفين احنا بنشتغل ايه وعارفين احنا ناجحين ولا لا واحيانا في فلوس بتدفع لما يلاقوك انت ماشي في مشروع كويس وناجح والدنيا ماشيه معاك طب خد مثلا دولت ومش عارف ايه وشغلهم معاك وخد ده كمان اعمل ده كمان معاك تجارتك ماشيه احنا بنوسعها ونساعدك هي كده كده الفلوس دي عايزين نستثمرها وخد وبيتابعوك و- والدنيا زي الفل زي الفل كان في بعض اصدقاء ليا كانوا عاملين مول محلات موجوده في في مول سفينكس في الدور الثالث او الرابع الرابع الثالث وبدورين التاني والتالت الناس دول كانوا بياعين في محلات وبدأوا يعملوا محل وكده وبتاع ومشيت معاهم وبدأوا شغلهم فاهمين كويس قوي وشغالين كويس قوي آه، برضه الجماعة بتوع الكنيسة عدوا عليهم طب احنا هنمولكم طب أكبر شركة موجودة دلوقتي أكبر شركة موجودة في المول مول سفينكس بدون فلوس بالوبا خدوا زي ما انتوا عايزين بس شغلوا الفلوس وهاتوها أول بأول والربح ومعاكم في النص و بدأوا يخشوا طب انتوا طب انتوا ازاي بتخشوا في التعاملات وازاي بتخشوا في الفلوس وازاي المفروض ان انتوا رسالتكم مختلفة والمفروض ان انتوا ظروفكم مختلفة وان انتوا بتعملوا عمل معين وليكوا رسالة معينة لا المسألة لا دي فيها تجارة وفيها سياسة وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها كان في حديث ل... غريب قوي سمعته ل... بتاع مؤمنين نجيب ساويرس في وسط الحديث بيقول لها ان ال- مع المذيعه بيقول لها ان الاقباط في مصر مثلهم مثل ال- الهنود في امريكا وبتاع هم اصحاب الارض الاصليين. فاستغربت الراجل ده راجل الراجل ده راجل دبلوماسي وراجل تجاري وراجل محترم يعني يعني كلمه زي كده تبوظ له شغله. ازاي يطلع يقول حاجه زي كده في حديث صحفي؟ اكيد دي ساقطه منه في الحديث. بس راجل زي كده يسقط ازاي ما ينفعش في حاجة مش مظبوطة بعد أيام كده اتضحت لي الصورة تماما إن في هيئة أمريكية بالتعاون مع نجيب ساويرس بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل الله ده مش راجل أهبل بقى ده مش راجل بي... ده مش راجل وقع بكلمة ولا حديث مع مذيعة ف آه، وقعت منه كلمتين لا لا لا لا، ده راجل عارف هو بيقول إيه ده راجل رمى رمى الكعب دوت ورمى الحتة دي علشان يبقى فيه رد فعل فيبقى فيه آه، مواجهه فيطلع بره ب- بشكل معين فيستقطب الجهات اللي هو شايف عايز يعمل معاها بيزنس دي فتبدا تموله فيبدا يوجه نشاطاته للشكل ده. فالناس دي مش هبله الناس دي برضه عارفه هي بتعمل ايه و- ونيتها ايه. كان في كنيسه في في وادي البترول في الكيلو 101 مصر اسكندريه. فبعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه عربيتك تتدغدغ طبعا بعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه وتخش على وادي البترول حوالي 50 60 كيلو كده لو انت سايق عربيه بورش في الطريق الدير ده لو انت سايق عربيه بورش على سرعه 320 كيلو مش هيحصل لها حاجه الارض مستفلته زي ازاز عارف ازاز مكتبك الارض عامله كده فبسال الارض دي حلوه قوي الاسفلت ده كويس قوي مين اللي عامل الاسفلت ده قالوا لي نجيب سويرس وعامله على حسابي ف لا في شغل الناس دي واللي يقرب منه اكتر بتوضح له الصوره اكتر بتوضح له الصوره اكتر وبيوضح له الشكل اكتر وبتوضح له المسائل اكتر لان المساله اشبه بالظبط باللي واحد واقف في وسط الشارع فهو شايف view معين يطلع الدور الاول ال view قدامه بيكبر لما بيقف فوق السطوح فوق عباره عن 20 دور ال view مش بيبقى اوسع ده بيبقى شايف اخر المنطقه اللي هو ساكن فيها فبالتالي نظرته بتبقى افضل كتير وشايف اكتر بس معاك يا حاج وسام اتفضل معاك المايك
السلام عليكم في صوت الان طيب في نقطه مهمه كنت قلتها امس حصلت امامك وانت اكدتها اليوم اما اتصلنا امس وشككوا ان اتصالات مش حقيقيه رحت انا متصل ب آه، بالكنيسه ورد عليا واحد شغال على التليفون وادوا له الارقام اداني نفس الارقام اللي وضعتها على التكس وانت نفسك قلت ايه اتصلت وتاكدت من الكلام ده يا ريت بس تقول الكلام ده تفهم اتفضل
دي حقيقة فعلا أنا شكيت الراجل اللي هو قال كده وأنت ساعتها غضبت وقلت الناس دي بتفكر إزاي وبتعمل إزاي أنا بيني وبينك عايز أقول لك إن برضه إيه في في في في شك يعني أنا برضه منهج الشك مش مش مختفي فبصيت الرقم قدامي والكلام قدامي والدنيا فرحت واخد رقم تليفون التليفون جنبي ورحت متصل عليه مساء الخير مساء النور مين معايا؟ مين حضرتك؟ أنا فلان الفلاني أنت فلان الفلاني أيوه في حد اتصل عليك ايوه اتصل عليا طيب انت آه، كنت في غرفة البنتوك والبنتوك دي كان فيها اكتر من 1000 واحد وفي غرفة ملحقة بيها 250 واحد فاحنا كلنا سمعناك وكلنا كده لو سمحت انا مش عايز اتكلم مش عايز قلت له انت فعلا انهيت نفس الكلام ده وشفت سمعت صوته بنفس الطريقة ديت وبعدين لما انت حطيت رقم ال- الكنيسة على ال- على التكست كمان انا جبت ال- الدليل عندي سي دي هاية كده بتاعت الدليل 140 وبصيت على الرقم ده فعلا لقيتها رقم الكنيسة كانت أعتقد 096 أو 095 مش فاكر بالظبط كانت كام ف بصيت عليها فعلا لقيت أكدت بس أنا كلمته كلمته شخصيا وهو لو عنده الشجاعة يطلع على المنتج دلوقتي ويقول هو ممكن يكون سامع أنا كلمته وكلمته شخصيا عشان اشوف الصوت وعشان اشوف اذا كان اتكلم ولا لا فعلا لقيت الصوت بتاعه هو وبنفس الاسلوب اللي كلمك انا اسف جدا مش هقدر اتكلم معاك انا مش هكلم حد دلوقتي فقفلت معاه وقلت له على فكره عشان تبقى عارف انت مسموع على اكتر من 1000 واحد وانت الحديث اللي دار بينك وبينه كان موجود على الكنتوك قال لي طيب طيب طيب شكرا ولو سمحت انهي الحديث قلت له طب شكرا ورحت قافل الحديث بالظبط ده اللي حصل
جزاك الله خير وبارك الله فيك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح من تكون خالصة لوجه الله الكريم الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تكبير كل فرد مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر
الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله الحمد لله
تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إله وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد غربا رفيقا عميقا سماء ما في قدامك حي الا الاسلام اشهد ان لا اله الا لك الحمد الله طوعا واشهد ان محمدا رسول الله رفيقا عميقا سماء وأرضا وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن بعد الله ترضى فرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأشهد أن سيدنا باسمك جسدك الله قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من يا من جل قدرا جل قدرا الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا
الله اكبر الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك لا اله الا الله محمد رسول الله عيسى رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله عيسى رسول الله جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا
الصارم الصارم الصارم
مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك Muslim Christian Dialogue